السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد بعد هذا اللقاء الماتع المكتنز بالعلم بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى من شيخنا الكريم أبي عبد الله مصطفى بن العدوي ما بين تفسير كتاب الله في تفسير سورة قريش والوقفات يعني المتاعة التي وقفها شيخنا وفي الناسخ والمنسوخ والقيام للجنازة وفي العقيدة وال يعني هل الأشاعرة من أهل السنة أو هل يوصفوا بأنهم من أهل السنة والجماعة أو إيه الاختلافات ما بين عقيدة السلف الصالح والعقيدة الأشعرية وما بين أسئلة كثيرة أسأل الله والله يعني كلام يشوق لطلب العلم كلام يشوق للعلم النافع كلام يشوق لأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا علما نافعا يعني علم تنتفع به أنت الأول في أخلاقك وإيمانك وحياتك وعزيمتك وتصحيح نواياك ورؤيتك وبصيرتك ثم ينتفع به الخلق في كل هذا وده معنى العلم النافع العلم اللي انت اتغيرت بيه العلم اللي انت انتفعت بيه والدنيا انتفعت بيه نسأل الله علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني فصل هنا بين العمل المتقبل وبين العلم النافع لان ممكن انا عندي معلومة فاجي اطبقها اللي هو بقى العمل المتقبل بينهم الرزق الطيب لانك ان استعنت بمال حرام ورزق حرام يعني الطاقة اللي في جسمك اللي انت عملت بيها العمل اصلا طاقة جاية من مال حرام فهل يقبله الله سبحانه وتعالى فالعلم النافع عشان يبقى عمل متقبل فيه بينهم الرزق الايه الرزق الطيب نسأل الله علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا نسأل الله ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما والنبي عليه الصلاة والسلام هنا سأل الله أن ينفعنا بما علمنا قبل أن يعلمنا ما ينفعنا الأول أنت عندك معلومات كتير جدا أنت عملت بها إيه أنت عندك علم حقيقي كثير جدا أنت انتفعت به ولا لا إن لم تنتفع بما عندك فلن تنتفع بالزيادة يعني إن لو المعلومات اللي عندك ما بقتش معمولات المعلومات اللي جاية بعد كده هتبقى يعني تكاثر في المسائل التي تعرفها واستكثار من حجج الله عليك فالإنسان الذي لم ينتفع بما تعلم فكيف سينتفع بما هو بعد هذا وكما نعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كثير منهم كان يتعلم القرآن عشرا عشرا يقف أمام الآيات يحفظها يتعلمها يفهمها يطبقها ثم ينتقل ل يعني فعشرا عشرا دي اللي خرجت أئمة العصور كلها نسأل الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يزيدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما يعني يعني مثل كده يعني يعني سبحان الله وقفت عليه وأثر فيها جدا يا إخواني في الله يعني ثلاثة كده عايزين يعني يعني عندهم مشوار او او طالعين للشقه بتاعتهم في الدور ال70 او هو اثر فيا لان الواحد بعد ال40 بيقف وقفات غير الواحد في ايه انتوا عارفين الشباب لحد سن كام واحنا صغيرين كنا بنمشي على الاقوال اللي هي الصعبه انما الوقت طبعا بعد ال40 فاحنا بنمشي على قول ان الشباب بينتهي عند ال50 يعني ف يعني مضطرا انك انت وان كان الشباب طبعا يعني يعني كما يقول ابن عاشور في التحرير والتنوير في قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ قال هذا هو الشباب طول ما أنت عندك الأمل والهمة والعزيمة أنك توصل وان عندك الرغبة انك تحقق حاجات كمان وعندك القوة النفسية وربنا ممتعك بقوتك النفسية وممتعك بالروح المعنوية ومؤيدك بروح منه انت شباب ممكن واحد عنده 20 سنة وفي شيخوخ اصلا خلاص شاب قلبه وإن لم يشب شعره فيعني فمذاهب الشباب يعني مذاهب كثيرة فيعني الواحد بعد ال 40 بيبدا بقى يتاثر بحاجات وبعد ال 45 بيتاثر بحاجات ممكن ما كانش متاثر بيها قبل كده وممكن يبدا يفكر فيها جديا المهم المثل على بساطته يعني بيقولوا ان في ثلاثه طالعين الشقه بتاعتهم في الدور ال 70 ولا ال 75 فمفيش اسانسير الاسانسير عطلان فبداوا الثلاثه خلاص هنطلع على السلم يعني ايه ربنا يحفظ علينا نعمه البفاصل ونعمه الركب آه وطبعا اكثر حاجه بتجيب التهابات البفاصل اللي هي الايه التهابات الركب مساله الطلاع على السلم يعني المقصد نسال الله العفو والعافيه فقالوا خلاص نسلي بعض كل واحد 20 30 دور هو اللي يتكلم واحنا طالعين فالاولاني كان شخصيه مرحه جدا متفائل جدا نشيط جدا حياته كلها رحلات ومتع وفسح فقعد يحكي بقى كلام جميل ويقول دعابات ويضحكهم ويفرحهم ما حسوش بولا دور 20 30 دور خلص هم ما يدروش اصلا هم دول عنده ازاي بعد كده الشخصية الثانية كان شخصية متحمل للمسؤولية جدا انسان جد جدا في حياته بيخطط لكل ساعة من وقته اه انسان عنده تحمل مسؤولية وقته تحمل مسؤولية اسرته تحمل مسؤولية شغله انسان حياته كلها جد واجتهاد وعمل فقعد يحكي لهم حاجات بقى عن الجدية في الحياة والتخطيط وتحمل المسؤولية ف 20 30 دور تانيين طلع عليهم بقى وايه وهم قاعدين يسمعوا كلام بيسخنهم و... و... وبيحمسهم وبينشطهم لحد ما وصلوا خلصوا كمان 20 30 دور الشخص الثالث بقى كان شخص كئيب خنيق إيه كل كلامه هو ما بيقراش في الدنيا غير صفحة الحوادث واخبار الجرايم واللي قتلت جوزها واللي حرق اولاده واللي قتلت اولادها واللي ولع في نفسه واللي رمى نفسه تحت المترو واللي شنق نفسه واللي خد حبوب الغله وقتل نفسه واللي كل هو ما عندوش غير كده اصلا فقضى معاهم 10 20 دور كلهم كآبة وهم وغم وسواد بقى حاسين بسلمة سلمة مش بدور دور بسلمة سلمة لحد ما وصلوا الدور السبعين الحمد لله خلصنا اخيرا وهم على باب الشقه كل واحد منهم بيبص للتاني طلع المفتاح فالاولاني يعني مفتاح ايه انا معيش مفتاح مش اديته لك التاني مفتاح ايه انا معيش مفتاح التالت يا نهار ابيض ده المفتاح مع البواب تحت واحنا نسينا المفتاح المثل ده يا جماعه على فكره مثل خطير جدا جدا وزي ما بقول لكم في حاجات تسمعها كده تبدا تدركها في مرحله معينه من عمرك المثل ده بيلخص قصه حياتك وبيلخص اخطر مهمة لازم تعملها في حياتك انت اول 20 30 سنة الشخصية المرحة دي كنت انت الشخص ده كنت انت الانسان الفرحان اللي رايح اللي جاي اللي بيتفسح اللي منطلق اللي مش حاسس باي مشكلة ولا باي مسؤولية وده طبعا ده تخلف في الوعي للأسف الشديد يعني ان الانسان مش قادر يدرك قيمة السنين اللي هي السنين التأسيسية بتاعت عمره كلها سواء تأسيس علمي سواء تأسيس في الفهم تأسيس في الصحة تأسيس في الرزق بره الوقت في امريكا واوروبا بالذات في امريكا طبعا لانها متقدمة عن اوروبا طبعا بمسافات فلكية اللي في سن اعدادي بيختاروا احترافهم في الحياة ودخول الجامعة مش بناء على ان انا اخد شهادة اتجوز بيها هناك اللي بيدخل جامعة اللي نجح في مكان مهم مجال معين في الواقع يعني واحد نجح في الورشة المعينة في صناعته يروح يدخل كلية هندسة ايه يدرس هندسة سيارات انما هم عندهم ازاي عندنا خالص الدنيا ايه الدنيا إيه معكوسة فاول 20 30 سنة في حياتك كنت انت الانسان البرح اللذيذ اللي مش شايل هم المسؤولية اللي الدنيا بالنسبة لك جميلة انت ما انت شايل هم حاجة ال 20 30 سنة التانيين فجأة اتجوزت ومحدش فاهمك ايه اللي في الجواز كله كان بيكلمك على الجواز الجميل وهيبقى عندك عيال محدش مفهمك يعني ايه لما يبقى عندك 3 4 عيال مصاريف المدارس الكهرباء الميه النور التعب اللبس الكسوه نتفسح حاجه فجاه انت بتفاجئ ان في وضع كده في الدنيا لا يجزئك فيه الا ان يعني تتعبد لله باسمه الكافي سبحانه وتعالى 20 30 سنه جد هتعمل ايه في شغلك هتشتغل ايه هتحضر دراسات عليا في شغلك ولا لا هتجيب مصاريف بيتك منين هتسكن فين هتقدر تجيب سكن من غير ما تدفع ايجار فيه ازاي هتترقى في وظيفتك ولا لا هتعمل 20 30 سنه طحن في حياتك مطحنه ثم دي ال 20 30 سنه التانيين اخر بقى 10 20 سنه نسال الله العفو والعافيه نسال الله ال 20 سنه الاخرانيين دول ولا 10 الاخرانيين دول النبي فضل طول عمره يدعي ربنا عشانهم اعوذ بك ان نرد الى ارض العمر ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا وابدا ما ابقيتنا ال 20 سنه اللي في الاخر دول النبي كان بيدعي لهم كتير قوي عايزين استعداد رهيب طول عمرك ولكن يعني معظمنا فجأة بيتصدم ان هو كبر فجأة مضاعفات السوء اللي هو الشخصية الخنيقة اللي في الاخر بقى شخصية كئيبة عادش قادر يتحرك عادش في طاقة حتى لو معاه فلوس مش قادر يعمل حاجة مش عارف ينام غير على سريره فلا عاد عارف يسافر ولا يروح ولا يجي السكر الضغط ودوه المستشفى الحقوا النبض القلب خطر لو جاله كذا عمل كذا بيبقى مفاصله ما عادش قادر يتحرك ممكن البعض ينام ولا يرقد نسال الله العفو والعافيه محتاج يتخدم 24 ساعه بعد ما خلصت الرحلة الرهيبة دي كلها في الاخر وصلت للباب بقى عايز المفتاح يا نهار ابيض ده انا نسيت المفتاح العشرين تلاتين سنة دي رحلة انسان في النهاية انا عايز تفتح لي ابواب السماء انا عايز تفتح لي ابواب الجنة نسيت المفتاح قعدت اتشغل بالعش... باللعب في اول 20 30 سنه وقعدت اتشغل بالشغل وبناء المستقبل وتامين المستقبل والفلوس والترقي الوظيفي وال... و... و... والدراسات العليا لحد ما عدى 20 30 سنه كمان وبعد كده أتش- انشغل بالمرض والدكاتره والعلاج والتحاليل والمستشفيات لحد ما عدى الباقي وفجأة ده انا نسيت المفتاح وقيمة كل مفتاح على ايه على قد قيمة الحاجة اللي بيفتحها يعني انا معايا مفتاح عربية ب 200000 جنيه خلاص افتح واركب طب معاك مفتاح عربية بتاعت 4 مليون جنيه افتح واركب طب معايا مفتاح خزنة فيها مليارات افتح وخد طب معاك مفتاح عشة فراخ افتح يا عم وخد لك فرختين و... وبيضتين اسلقهم وتعشى ونام هو على حسب المفتاح اللي معاك ده بيفتح ايه فتخيل مفتاح الجنة تخيل مفتاح ابواب السماء تخيل ان في ناس اتشغلت طول عمرها بكل حاجة غير بلحظة نهاية العمر هيتفتح له الابواب ولا لا ولا والعياذ بالله لا تفتح لهم ابواب السماء عايز اقول ايه اوعى تنسى المفتاح اوعى تنسى انك انت مريض وانت مريض اوعى تنسى ان في لحظة هتقابل فيها ربنا فلازم لازم تبقى مشغول بيه انا في اللحظة دي انا معايا انا يفتح لي ابواب الجنة ولا لا هيفتح ابقى في قناديل معلقة في العرش ولا هبقى في حواصل طير خضر تسرح في الجنة ولا هبقى منعم ليا في القبر ولا هنام نومة العروس ولا والعياذ بالله بقى في حاجات وحشه وفي حاجات حلوه والحاجات الحلوه درجات والحاجات هم درجات عند الله انا هبقى فين انا هبقى فين في ناس اتشغلت بالشغل طب بعد ما اشتغل ان شاء الله هفضى م- مش هتفضى طب لما تخلص نعمه هتفضى إيه لا لا لا ما تخلص كليتك وتمسك شهادتك لما تتجوز يا ابني و... لما بقى تعرف تجيب شقه ملك وهتفضى لما تستقر وظيفتك هتفضى لما خلاص ما فضاش غير في الامر بقى وهو يسال من سؤال الملكين فما تتشغلش بحاجة عن أخطر قضية في حياتك قضية المفاتيح مفاتيح كل حاجة يا جماعة في الدنيا وفي الآخرة مفاتيح خزائن الله مفاتيح خزائن الله يعني ال ال إخ- لما إخ- في أدعية ربنا بيغير لك بقى مستوى المعيشة بتاعك مستوى حياتك كله بيتغير بدعاء واحد أكتر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان بينقل إيه أكتر دعاء إيه اللهم ربنا ادعية النبي الكثيرة كتير جدا ادعية النبي اللي اللي الصحابة قالوا كتير ده اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك و- وت- وتكرار توصيته لسيدنا فاطمة يا حي يا طيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأن كله ووصيته لسيدنا معاذ لا تدعنا ان تقول دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وكان لا يقوم من مجلسي حتى يقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول ومن طاعتك ومن اليقين ادعية النبي كتير ولكن اكتر دعاء اكتر دعاء النبي عليه الصلاه دعا بيه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ده دعاء بيغير ال- ال- ال standard level بتاعتك بيغير مستوى عيشتك اصلا يعني ايه حسنه حسنه التاء اللي في الاخر دي مش للتأنيث دي للمبالغه والنكره تفيد الشمول يعني ايه حسنه بعض العلماء اثبت لله اسم الله المحسن بعض العلماء علماء اهل السنه اثبت لله اسم الله المحسن من الاسباب اللي اثبتها بعض العلماء ويعني يعني ايه رب يعني اتنا في الدنيا حسنه عارف كلمه تحسين مستوى المعيشه يعني ايه تحسين مستوى المعيشه تحسين مستوى المعيشه يعني يبقى عندك ميه نظيفه في بيتك هو ده مش تحسين مستوى المعيشه بس طب ابقى ساكن في شقه كويسه مش ده تحسين مستوى المعيشه بس طب ان انا اتجوز جوازه حلوه مش ده تحسين مستوى المعيشه بس طب يبقى عندي دخل شهري مكفيني مش ده تحسين مستوى المعيشه بس طب ابقى سليم ما عنديش امراض مكدر عليا حياتي مش ده تحسين وده طب يبقى الطرق متسفلته او عندي عربيه نظيفه فانا را- مش ده تحسين تحسين مستوى المعيشه هو كل ده هي دي بقى ربنا اتينا في الدنيا ايه حسنه حسن لي مستوى حياتي يا رب حسن يعني ايه المرأة الحسناء آه، آه، عارفين في تعبير كده في القرى وان كان غريب شويه والتعبير عند ناس كتير وان كان التعبير فيه يعني ك- يعني يعني ت... ت... يعني ايه تقشعر منه كده ساعات بس هو في فكره لما يلاقوا واحده مثلا حلوه يقول لك ايه ده ما فيهاش غلطه هم قصدهم ايه قصدهم ان كلمه الحسن دي اللي هي الحسنه بقى قصاد السيئه او قد احسن بي يعني احسن احسن عكس اساء يعني ايه قد احسن بي ربنا ما اساش لي ابدا ربنا ما عملش معايا حاجه وحشه ربنا سبحانه وتعالى اختار لي احسن اختيارات في حياتي ربنا اختار لي احسن مستقبل ربنا من تولاه الله احسن الله به في كل امور حياته الا طب ده سيدنا يوسف واحد ما كانش عايش حياته مرفه ده واحد اترمى في الجنب وبعد كده اترمى في السجن وبعد كده اتعرض للفتنه وبقى يعني سيدنا يوسف ما هو حياته كانت احسن بيه كل ده كان خير ليا في حياتي كل ده وقد احسن بيه ربنا لم يسيء لي ابدا انا ما شفتش من ربنا حاجه وحشه ولا مستني من ربنا حاجه وحشه انا مش مستني من ربنا غير فيعني ايه ما, ما, ما فيهاش غلطه او ما فيهاش مشكله يعني ايه تحسين مستوى المعيشه الحياه ما فيهاش مشكله الحياه ما فيهاش مشاكل تقدر عليك الحاجات الحلوه اللي فيها كل الناس عندها في حياتها حاجات حلوه ولكن في مشاكل مقدره الحاجات الحلوه دي هي دي بقى ربنا اتنا في الدنيا ايه حسنه حسن لي مستوى حياتي يا رب انا احسن بيه في ح... اختار لي احسن حاجه ما ما مش عايز يفضل في حياتي مشكله ده في الدنيا حتى في الاخره ما هو لا في عايز في القبر مشكله ولا عايز في اول ليله في القبر مشكله ولا عايز في في فزع البعث مشكله ولا عايز في الميزان مشكله ولا عايز على على القنطره مشكله ولا عايز على الصلاه مشكله ما هي حسنه دي اللي هي ولا مشكله بقى ولا مشكله انا مش عايز مشكله واحده في في الدار الاخره كلها واخد بالك من الدعاء وبعد كده ربنا عذاب النار هو ما ينفعش كله رجاء رجاء رجاء من غير خوف لازم يبقى متوازن ما بين الرجاء والخوف طب ما ممكن واحد يدخل الجنة ولكن هيخرج من النار بالشفاعة لا انا عايز الفردوس الاعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب عشان كده في الاخر وقنا عذاب النار عشان برضه عدم الامن من مكر الله افرض ربنا حسن لك حياتك وربنا قادر وربنا نعم قادر ونعم المجيب ما تختارش بناوي يتقالك بقى انك انت امنت من عذاب النار لازم تفضل خايف فحتة وقنا عذاب النار وقنا الوقاية ان يا رب حتى الذنوب في الدنيا بعدنا عنها حتى الشهوات وال... والضعف امام الشهوات يا رب بعدنا عنها زي ما النبي عليه السلام قال اللهم اقسم لنا من خشيتك ما ايه تحول به ب... بيني وبين معاصي بيننا وبين معاصي ما تحول تحول ده انا معناها المعاصي مش هتنتهي المتبرجات مش هي... مش هينتهوا الشوارع العروض المعصيه مش هتنتهي من ال social media المال الحرام مش هتنتهي عروضه ما تبلاش تصور مثالي عن الحياه المعصيه مش هتنتهي امال انا عايز ايه حول بيني وبينها يا رب حول بيني وبينها انك تصرف قلبي عنها حول بيني وبينها انك تبقى في حائل بيني وبينها ما اشوفهاش اصلا حول بيني وبينها ان انا حتى لو انا عايز اروح لها حاجه تشيلني عنها نسأل الله العفو والعافية حول بيني وبين المعصية انا ضعيف ولازم تبقى معترف بضعفك ولازم تبقى واقع في تشخيص نفسك انا مش ما تتخيلش عن نفسك صورة وهمية ربنا اتنا في الدنيا حسنة يعني ايه حسنة مقاصد الشريعة ثلاثة كلنا حافظينها اللي هي مقاصد حياة الانسان اللي هي مطالب الانسان في الحياة اصلا مطالب الانسان في الحياه ثلاثه اللي هم مقاصد الشريعه واللي على مدارهم كل يعني يعني كلمه السر في الشريعه زي ما بيقول ابن القيم المصلحه وكلمه السر في السياسات الغربيه دلوقتي المصلحه ولكن فرق شتان ما بين مفهوم المصلحه في شرع الله ومفهوم المصلحه عند ايه عند هؤلاء فالمدار كله على ثلاث انواع من المصالح ثلاث انواع من المطالب هو دول مطالب الانسان في الحياه في حاجه اسمها ضروريات يعني ايه ضروريات يعني مش هتقدر تعيش من غيرها زي القوت كده انا بخير الرسول قال اعوذ بك من الكفر والفقر قارن ما بين الكفر والفقر ما لو ما فيش قوت هعمل ايه يبقى في حاجه اسمها ضروريات مش هعيش من غيرها اصلا وفي حاجه تانية اسمها ايه حاجيات يعني ايه حاجيات الحياه تبقى صعبه من غيرها يقول لك في علم النفس انت ليك 40 احتياج في الحياه عايز تحتاج محتاج تحس بالامان محتاج محتاج يبقى عندك وقت فراغ اصلا في حياتك مش محتاج ما تبقاش كادح كادح كادح اللي هو يقول لك انا بشقى يعني ايه بشقى يعني شغال ليل نهار ومش مكفي هو ده الشقى اللي هو الايه محتاج انك تحس بالامان الوظيفي محتاج انك تحس بالامان في الحياه محتاج انك تحس بقيمتك في المجتمع محتاج يقول لك احتياجات كتير بقى فدي اسمها الحاجيات اللي هي من غيرها هتعب من غيرها هتبهدل انما مش اهلك زي الضروريات في بقى حاجه ثالثه اسمها ايه التحسينيات يعني ايه تحسينيات الحلف والاوبشنز بقى يعني شوف الشرع وصل لايه في الاخر مقاصد الشرع وصلت لايه زي العربيات والاوبشنز كده آه التحسينيات اللي هي الحياه الحلوه بقى اللي هي الحياه الجميله بقى اللي هي الحياه اللي بالكماليات عارفين الحديث يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اربع من السعاده واربع من الشقاء المرأة الصالحة والدار والمسكن الواسع وفي رواية والدار تكون واسعة كثيرة المرافق يعني النبي عليه الصلاة دي بقى في حاجة اسمها تحسينيات الحياة بقى بقت ايه فتخيل انت يعني ربنا اتنا في الدنيا حسنة يعني يا رب مش بطلب بس ضروريات ولا بطلب بس الحاجات ده حتى التحسينيات يا رب طب ليه اتنا ما هو انا لو دفعت ثمن كل حاجة في حياتي انا موت انت لو كلفت بان انت يعني يعني الله سبحانه وتعالى الكافي فعلا يا جماعة الناس اللي بتتعبد الملحدين يعني من الكلمات الصعبة عن الملحدين جدا يقول لك العذاب النفسي اللي انا فيه سببه ايه يقول لك انا كنت بصحى من النوم حاسس ان في حد شال عني انا دلوقتي انا مضطر ان انا ارتب لنفسي كل حاجه لان انا مع والعياذ بالله ما عندوش عقيده ان حد شال له حاجه اصلا فانا اللي هشيل اكلي وشربي ودوايا وصحتي والاستعداد لكبر السن وان انا يبقى مش عارف ايه واشيل واشيل ايه البني ادم لو شال مسؤولياته بجد كل ما يعبأ انت مش متخيل اعباء حياتك قد ايه انت شلتك ليله شلتك تقيلة جدا شلتك المادية و... والدخل اللي انت محتاجه وشلت ولادك وشلت علاجك وشلت صحتك وشلت نفسيتك وشلت انت شلت البني ادم شلت تقيلة جدا فانت ما انتش متخيل انت اعباء حياتك شكلها ايه ففي النهاية حياتنا ما انا رب انا مش هقدر ادفع ثمن كل حاجة انا هاخذ بالاسباب تعبدا لله ب ب ب بالإيمان بحكمة الله و و و وتعبدا لله بعدم القضح في الشريعة لأن الأفضل من الأسباب ده عبادة ولكن أنا ربنا مهما خدت من الأسباب أنا مش هقدر أكفي اجبرني بقى اجبرني اسم الله الجبار اسم بتاع المكسورين اسم بتاع الايه اجبرني يا رب يعني ربنا اتنا ساعات تلاقي على ظهر العربيات كلمة كده كلمات اللي ظهر العربيات دي بتبقى مدرسة كده للناس اللي بتسافر كتير نسأل الله ان يستعملنا ولا يستبدل بينا ابدا في الدعوة لله الله تلاقي ايه ظهر العربيات كده ساعات حاجات كده بتبقى كده فتلاقي واحد كده يقول ايه هاتها من عندك جمايل يا رب هو انا مش فاهم يعني ايه في التعبير العامي بس انا يعني ترجمتي ليها نفسيا انا يا رب مش يعني في حاجات كتير انا مش هقدر ان انا ادفع ثمنها في الدنيا هاتها من عندك يا رب انت الجميل وانت المحسن وانت البر وانت اللطيف وانت الودود وانت ذو الجلال والاكرام وانت اللي شفناش الخير الا منك ولا ننتظر اي خير الا من وجهك الكريم سبحانه وتعالى فالمفاتيح يا جماعه ما تنسوش مفاتيح الرزق اللي ربنا قال لنا عليها ما تنسوش مفاتيح النصر والعزه وان حياتك تتملى افراح الدعوه الى الله ان الم نشرح لك صدرك ما انت شرحت صدور الناس بسبب الكلام عن الله وضعنا عنك وزرك بعد المفسرين قالوا همك ما انت الناس كانت مليانه حياتها امراض نفسيه وهموم واكتئاب فضلت تتكلموا مع ربنا وعن العباده وعن الدعاء لحد ما مشاكلهم اتحلت فانت كمان مش هتفي حياتك مشاكلك وهمومك ورفعنا لك ذكرك انت فضلت تتكلم الناس عن الله بعد ما كانت الدنيا رقم واحد والشهوات رقم واحد بقى ربنا هو الاول والاخر في قلوبهم فزي ما رفع ذكر الله في القلوب بسببك ايها الداعي الى الله سارفع ذكرك عند اهل السماء واهل الارض فانت اللي انت هتعمل مفيش سبب للعز والنصر والفتح والفرحة وان ربنا يملى حياتك فرح وان ربنا يلطف بيك في حياتك زي الدعوة الى الله ما تنساش مفاتيح النصر ما تنساش مفاتيح الجنة ما تنساش مفاتيح رضا الله ما تنساش مف... ما تنساش قضية المفاتيح ما تتشغلش بمرح الدنيا او فسح الدنيا ومسؤوليات الدنيا وضغوط الدنيا وامراض الدنيا وابتلاءات الدنيا الثلاث حاجات اللي شاغلين الناس عن الله وتشغل عن الله سبحانه وتعالى نسال الله سبحانه وتعالى اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونتزلف ونتوسل إليك وتتلهف نفوسنا على باب جودك وكرمك يا رب العرش الكريم اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك الهدى والسلام والحكمة والرشاد والتوفيق والمدد اللهم أيدنا بروح بك اللهم اجعل لنا ودا اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا اللهم إنك تحب من عبادك الهين اللين السهل القريب قريب اللهم لينا اللهم سهلنا اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العرش الكريم اللهم ارضنا وارض عنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت